رَبًّا قَدْ أَبْدَعَ فِي الْخَلْقِ وَجَمَّلْ فِي حُبِّ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد معجزات الخالق العظيم سبحانه وتعالى تتتالى وتتتابع تعلمنا ترشدنا تنبهنا بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى أسئلة وجهها الله عز وجل إلى خلقه فقال هل من خالق غير الله مفيش خالق غير الله قال الله عز وجل الله خالق كل شيء حقيقة آه، ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق الخلق سبحانه وتعالى علمنا أن نعتبر علمنا ان احنا ناخد منها عبر وناخد منها آيات في معرفة الحق قال تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أن الله هو الحق أن دينه هو الحق أن كلامه هو الحق أنه الحق في خلقه وفي رزقه وفي ملكه سبحانه وتعالى وجل جلاله ربنا سبحانه وتعالى آه، له في كل شيء آية تدل على أنه الوحيد الحقيقة احنا محتاجين نقرب أكتر من كده من المخلوقات ومن الآيات ومن المعجزات حتى يتبين لنا الحق حتى يتبين لنا الحق لازم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله ق- قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقش شيء باطل إطلاقا حتى الحشرات حتى الهوام والوحوش ربنا سبحانه وتعالى خلقها لحكمة وحكمة بالغة آه، تعالوا نشوف الليلة دي هذه المعجزات قبل ما نبدأ آه، الحقيقة أنا معايا صورة أحب أوريها لكم آه، ومعانا الفيديو بتاعها إن شاء الله تعالى نازل آه، يعني الحقيقة ال- الآن بس الصورة دي عجبتني جدا الصورة دي آه، بتتكلم عن إيه؟ عن معجزة ربنا في إنه شرع النقاب والحجاب في موقف روي عن رجل انجليزي بيقول لرجل مسلم بيقول له انتوا متشددين انتوا عناف قال له ليه قال له انتوا بتحظروا على المرأة ما تخلوش المرأة تصافح الرجال قال له طيب احنا اه انتوا عندكم الملكة الملكة كم واحد بيسلم عليها قال له مفيش حد الا سبعة بس اللي هم اقرب المقربين اليها هم اللي بيصفحوها يدا بيد قال له احنا عندنا كمان سبع محارم ما بيسل هم دول بس اللي بيسلموا على نسائنا اللي هي ابوها واخوها وخالها وعمها وابنها و... سبع محارم هم دول اللي ممكن يسلموا عليها لان كل النساء عندنا ملكات كل النساء عندنا ملكات الحقيقه صوره انا آه، وقفت امامها طويلا قيصر النمسا ماشي ومعاه آه، زوجته اللي هي الأميرة الإمبراطورة آه، ماشية معاه منتقبة آه، يا ريت تكبرها لنا شوية يا أستاذ ياسر ماشية معاه منتقبة بصوا ازاي آه، هو ده مش هي على فكرة مش هي لوحدها يعني بصوا آه، الرجل بنته بعدين آه، زوجته زوجته منتقبة نقاب شرعي آه، آه، شرعي شرعي آه، بالظبط كأنها سلفية آه، تعالوا بقى نشوف المشهد المهيب ده هو وده احتفال كبير وضخم الملكة آه، ملكة النمسا وأميرات النمسا كلهن منتقبات في موقف مهيب وكأنهن سلفيات أميرات النمسا اتقلبوا سلفيات في نقابهن ولبسهن الشرعي و- وده كان عز لان الملكات والاميرات ما يشوفهمش حد شوف بقى ال- ال- المنظر آه، آه، طبعا الفيديو ده قديم جدا عشان كده حضراتكم يمكن شايفينه ب- بشكل يعني هم ماشيين بشكل بطيء بس هو قديم جدا يمكن من العشرينات انا عايزكم تدققوا النظر بقى شوفوا اميرات النمسا ماشيين شكلهم ايه كل اميرات النمسا ماشيين ادي ما- ادي الامبراطور وادي زوجته بصوا ازاي شايفينه ادي الامبراطور وبنته في النص وزوجته الملكه جنبه منتقب وكذلك الاميرات أه، شوفوا ازاي يا سلام على العز ممنوع ال ال الاميره يشوفها حد ممنوع الملكه يشوفها حد صوته شوف شوف المنظر شوف دول اميرات النمسا كلهن سلفيات كلهن مرتديات النقاب منظر جميل الحقيقه منظر جميل جدا جدا جدا سبحان الله العظيم آه، احنا بقى عندنا يعني شوفوا دول, دول اميرات النمسا سلفيات اميرات النمسا منتقبات آه، احنا بقى عندنا كل بناتنا اميرات كل زوجاتنا اميرات ما بين خمار وما بين نقاب و... وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين فالنقاب بي... بي- بيحجب الاذى عن المراه ودي من ايات ربنا سبحانه وتعالى مش احنا برضو من خلق الله ربنا غار لنا على نسائنا فحجبهن وسترهن اقول لكم كمان على حاجه كانوا بيعرفوا ال- ال- النبي عليه الصلاه والسلام تزوج آه، يعني مثلا بيبقوا شاكين هل هتزوج السيده جويريه ولا لا؟ هل تزوج صفيه ولا لا؟ يقولوا انتظر فان حجبت فان حجبها فقد تزوجها بمعنى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كان لهن ستر وكان لهن حجاب خاص يعلم به نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوجها أو لم يتزوجها بيتعرف على طول بإيه بالحجاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء المسلمين وأن يحجبهن ويرزقهن العفاف و- والهدى والتقى نحن وإياهن وكل آه، المسلمين يا رب العالمين تعالوا بقى نبدأ موضوعنا آه، الليلة دي وهو ازاي ربنا بيعلمنا من المخلوقات اللي حوالينا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا ويعلمنا سواء كان في اخلاقنا ودي احنا خدنا فيها يعني حلقات طويله خدنا فيها الرحمه وخدنا فيها الحياء وخدنا فيها الذكاء وخدنا خدنا كتير جدا حلقات بفضل الله سبحانه وتعالى عشرات واحنا اقتربنا من ال 200 حلقه واحنا بنتكلم عن ايات ربنا سبحانه وتعالى في الاخلاق تعالوا بقى نشوف ايات ربنا سبحانه وتعالى في الصناعه المخلوقات اللي ربنا خلقها فيها آيات آه، في مخلوق آه، م- مثلا آه، الدولفين لما راقبوه شافوا جسمه قد ايه انسيابي آه، اخترعوا على أثر- اثر هذا آه، التكوين اللي ربنا خلقه كده وعمل هندسه شكله بالطريقه دي لقوا ان اقل مقاومه آه، آه، ال- ال- الماء والهواء مفيش مقاومه تقريبا آه، اقل من كده فقالوا ايه عملوا منه جسم الطياره يعني جسم الطياره اللي احنا بنشوفه ده معمول على شكل ال- آه، آه، جسم الدولفين آه، آه، مثلا عملوا آه، آه، آه، زي ما شفنا المره اللي فاتت آه، برج ايفل عملوه م- آه، على اشكال هندسيه داخل عظم آه، فخذ الانسان آه، زي ما هنشوف بقى النهارده في سياره انتوا عارفين ان السيارات محتاجه انها تبقى سريعه وتبقى خفيفه في نفس الوقت عشان ما تستهلكش وقود خدوها منين من سمكه هنشوفها بعد قليل الفراشه استفادوا منها ايه استفادوا منها آه، آه، اضاءه وقماش واختراع طياره الشبح ده من الفراشه من اجنحه الفراشه ومن شكلها آه، آه، شافوا شافوا خنفسه استفادوا منها ازاي يوفروا ميه وتعالوا نشوف علشان الوقت ما يجريش بينا اكتر من كده تعالوا نشوف ونسبح ربنا سبحانه وتعالى معجزات الله في خلقه كثيرة وآيات الله في خلقه ورزقه وملكه وفيرة تعالوا نشوف وتعالوا نستمتع مع بعض بخلق الله سبحانه وتعالى تفضلوا معي دي سيارة لأحد آه، الشركات آه، طبعا مرسيدس بس آه، آه، في آه، شركة تانية اسمها كرايسلر كرايسلر دي خدت تصميم العربية دي العربية دي آه، شوفوا هنا آه، سمكة حجمها آه، كبير لكنها خفيفة جدا جدا خدوا ال- ال- الجسم ده هو وعملوا منه هذه السيارة انا عايزكم تتخيلوا بقى لما عملوا جسم السيارة بنفس طريقة آه، تصميم آه، ال- ال- السمكة لقوا نفسهم قدام عربية قوية جدا جدا ولكن بأخف وزن ممكن وادي سيارة شركة سيارات بتكسب ملايين بل مليارات بسبب آه، آه، تكوين آه، هندسة آه، جسم سمكة صغيرة زي دي هنا احنا عندنا ال- الهياكل العظمية للمخلوقات في هياكل عظمية ضخمة جدا جدا وقوية جدا جدا زي الحيوانات المنقرضة اللي حضراتكم شايفين هياكلها العظمية دلوقتي اللي هي الديناصورات آه، لكن في في آه، مخلوقات ضعيفة زي آه، الحشرات أو ده مثلا الجعران ده آه، عظمه بره يعني الهيكل العظمي بتاعه من الخارج مش من الداخل ده تشوفه تعشر انه خفيف وهش لكنه قوي جدا قوي جدا هندسته ال- التكوين جسمه تكوين ال- آه، الغشاء او الغلاف ال- ال- الخارجي لجسمه قوي جدا لدرجة ان هو بيشبه الحديد الرقيق في هو مكون طبعا من فوسفات الكالسيوم آه، تشوفه تحس ان هو مش هيستحمل آه، لكن هو قوي جدا لدرجه ان هو بيستخدمها في المعارك هنا مثلا بيتعارك مع آه، اقرانه آه، ضرب وتقطيع وتعوير وقد تصل للقتل بسبب هذه ال- ال- ال- ال- آه، التركيبه ال- ال- القويه جدا لشكله الخارجي لهيكله الخارجي شوفوا بقى هنا هنا الجراد شوفوا بياكل آه، آه، العشب ده اسمه جراد العشب بياكل آه، اعشاب وبياكل آه، اوراق شجر بس عنده مشكله ان اوراق الشجر دي فيها ماده آه، اللي هي ماده السيليكا بتتلف اي حاجه بتحتك بيها كتير زي الفك عارفين بيعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى بي بي بيرزقه فك اخر ازاي انه بيغير آه، هيكله العظمي كله بيخرج منه فبيتجدد معاه فكه ربنا بيبدله آه، اياه طب الكلام ده هم استفادوا منه بايه قالوا آه، طب ما نيجي نشوف الهياكل العظميه الخارجيه لل- للحشرات ده اهي و- وللجراد آه، وده, وده طبعا آه، مخلوق اخر آه، آه، بيبقى على شواطئ كاليفورنيا آه، آه، ال- الغشاء الخارجي بتاعه قوي جدا جدا و و آه، زي ما حضراتكم شايفين كده هو من نفس تركيبة جسم آه، آه، الحشرات اللي احنا شفناها طب قالوا طيب آه، الأغشية دي رقيقة لكنها صلبة جدا طب نستفيد منها ازاي قالوا تعالوا ناخد حاجة من القشريات ال- اللي جسمها صلب من الخارج ورخو من الداخل لقوا الكابوريا اللي هي سرطان البحر اللي هم بيسموه السلطعون هنا بقى شوفوا بيفتحوا الكابوريا ياخدوا اللحم عشان يعملوا بيه آه، ال- المنتج بتاعهم زي التونه المعلبه كده وبياخدوا القشر اكتشفوا ان القشر ده مهم جدا لا يقل اهميه عن اللحم نفسه قيمته الغذائيه عاليه جدا جدا خلاص آه، كربونات الكالسيوم اللي جوه ال- ال- ال- ال- الكابوريا وجوه جسم الكابوريا القشر ده اللي الناس بترميه وبتستهين بيه مليان آه، آه، كربونات كالسيوم هم اكتشفوا ان ممكن يستخرجوا منها مادة اسمها تيتيوستان آه، المادة دي بعد التحاليل وبعد ما يدوبوها بسوائل معينة ينفع يتعمل منها العدسات الملتصقة للعيون ينفع يخرج منها آه، المنتجات ال- ال- اللزجة والبلاستيكية والأدوية آه، آه، زي الجيلاتينيات وزي المقويات وهنا بدأوا يستخدموها أيضا في الصناعات البلاستيكية تخيلوا جسم الكابوريا ده بيحتوي على مواد غذائيه ضخمه جدا اوعوا ترموه اعملوه شوربه اعملوا اي حاجه بس استفيدوا منه لدرجه ان هم بداوا يستخدموه زي البلاستيك بالظبط بعد ما ي- ينصهر مع بعض المواد ويتعمل منه عبوات ويتعمل منه اطباق ويتعمل منه حاجات ضخمه جدا جدا وصناعات بتقوم عليها آه، حاجات عجيبه جدا آه، هننتقل ل- ل- لحاجه ثالثه اللي هي ايه اللي هي ربنا ازاي علم المخلوقات انها انها تتوافق مع ما حولها من المخلوقات يعني مثلا هنا مثلا آه، آه، ال- آه، السرعوف ده اسمه السرعوف المخلوق ده هو عايش في بيئة خضراء فربنا خلاه اخضر زي بيئته ليه عشان لا فريسة تشوفه فتاكله وهو كمان لما يبحث عن رزقه ويشوف فريسة ما تجريش منه شوفوا شوفوا الدقة انا عايزكم تدققوا النظر بقى ازاي المخلوق ده هو شوف السرعوف ده هو تحس ان ورقة شجر دبلانة هو بين الورق الدبلان شكله زي الدبلان بالظبط هنا ده اخضر شوفوا عايش كأنه ورقة خضراء بالظبط شوفوا الائتلاف انا انا احنا عايزين المؤمنين يأتلفوا مع بعض ويحبوا بعض ما تعرفش تميزهم من بعضهم شوفوا هنا الصراف ده ابيض دققوا النظر شوفوا لا الفريسه تشوفه فتاكله ولا آه، آه، لا المفترسين يشوفوه فياكلوه ولا الفريسه تشوفه فتجتنب بصوا بقى تحس ان هو جزء من الزهره لكن شوفوا اهو هنا هيبدا يستخدم لربنا سبحانه وتعالى حبابي آه، من شكله من تخفي ومن آه، آه، طيب ايه بقى اللي استفادوه لو نتوءات على اجسام هذه المخلوقات نتوءات غريبة دقيقة جدا وبشكل معين ب... لما كبروا ال... ال... ال... ال... النتوءات ده هي آه، آه، آه، شافوا الهندسة والتركيب قبل ما ما ما يضيع مننا المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي دي خنفسة اسمها خنفسة آه، آه، الصحراء آه، آه، السلحفة ده هي بتطلع على تل الرمال بتطلع ليه هي عايزة تشرب طب هو في فوق مية في فوق نهر طب في فوق امطار لا امال في ايه في الندى اللي جاي من المحيط وبيعدي على الجبال من فوق ربنا سبحانه وتعالى حباها بنتوءات فوق جسمها النتوءات ده هي آه، آه، بت آه، آه، ليها رؤوس صغيرة جدا بتلقط آه، ال- ال- ال- الندى ده اهو وبتحوله المية بتنزل قطرات المية دي من من فوق جسمها على رجلها ومن رجلها على ايديها ومن ايديها على فمها فبتشرب مية استفادوا ايه بقى منها استفادوا ان عملوا ايه شا- عملوا نفس النتوءات اللي وجدوها على ظهر الخنفسة لما راقبوها النتوءات ده اهي نتوءات على الخيام فالخيام تلقط المية اللي جاية من الندى الصبح وبعدين تنزلها من على سطح الخيام فطلعوا المية الكتير ده اهي فلما راقبوا خنفسة لما راقبوا خنفسة ربنا خلقها و- وعرفت تتصرف آه، ربنا سخر لها الأسباب إنها تشرب بطريقة غير اعتيادية قاموا ربنا سبحانه وتعالى خلاهم انقذوا حياة ناس كتير جدا التف- التفكر في حياة او في جزء من حياة خنفسة ربنا خلاه سبب في ان ناس كتير ما يموتوش فرق ما بين موت وحياة بني ادمين اخرين آه، شوفوا المخلوقات دي شوفوا ح- ال- ال- الحشرة بتخرج من آه، شوفوا الجرادة بتخرج من جسمها جسمها ده بينمو تاني يعني ال- الغلاف الخارجي لل- للجراد بينمو تاني آه، سبحان الله العظيم ربنا حط فيه خلايا آه، الخلايا دي ب- بتنمو مرة تانية وبتعمل اشكال هندسية عجيبة بصوا المنظر ده ادي الاشكال الهندسية اللي داخل آه، ال- الغلاف الخارجي لاجسام هذه الحشرات قولوا لي بقى ش- قولوا لي شوفوا بقى المنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو دي اشكال هندسية آه، داخل داخل الأغشية الخارجية لأجسام الحشرات مين بقى اللي صمم الهندسة دي ومين اللي آه، نفذها ومين اللي أبدعها سبحانه وتعالى تعالوا نشوف تعالوا نشوف رجل أحد الحشرات عشان نعرف آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى خلق خلق ايه ورزق ايه وعمل ايه دي هنشوفها بعد قليل تعالوا هنا نشوف حاجة اسمها آه، ثعلب الماء ثعلب الماء ده هو عايش حياته على المحيط مبسوط زي ما حضراتكم شايفين كده بيسبح بياكل اصداف جاع ينزل ي- في قاع المحيط علشان يجيب اصداف ياكلها جاب الصدفة وطلع يحاول يفك الصدفة الصدفة ما بتتفكش يكسرها ما بتتكسرش طب يعمل ايه راح جاب اه شوفوا ما بتتكسر راح جاب ايه حجر وحطه على بطنه اهو زي ما حضراتكم شايفين الحجر كده على بطن آه، ثعلب البحر وماسك الصدفة ويكسر فيه آه، يخبط اهو عمال يخبط ما بتتكسرش بسهولة يخبط يخبط يخبط آه، عمال يحاول يكسر ما بتتكسرش بسهولة طب دي استفادوا منها ايه استفادوا منها قد ايه القشرة دي قوية اهو كسر هو الصدفة ورمى الصدفة آه، في البحر آه، آه، آه، عمل ايه طب مكوناتها عامله زي زي كربونات آه، الب- ال- الكالسيوم اللي هي ايه موجوده في التباشيره بص التباشيره لو وقعت على الارض بص التباشيره بتتكسر طب نفس المكون اللي في التباشيره ده كربونات الكالسيوم هو نفسه المكون لجسم الصدفه من الخارج اللي هو اللي حضراتكم شايفينه ده نفس التباشيره تركيبتها هي نفس تركيبه الصدفه دي طب ايه الفرق اصل الفرق ده ربنا عمله الصدف ده ربنا عمله سبحانه وتعالى وابدعه و- وحصنه بقوه والتاني البني ادم حاول يعمله فطلع ضعيف قالوا لازم نشوف ايه اللي بيحصل لقوا في طبقات بروتينيه تحت طبقه آه، آه، كربونات الكالسيوم طبقه اسمها عرق اللؤلؤ آه، آه، كبروها آلاف المرات اكتشفوا شبكة بروتينات ب- آه، آه، بتمتص الصدمات ربنا خلى في شبكة آه، بروتينات آه، تحت طبقة آه، كربونات الكالسيوم اللي موجودة داخل ال- ال- الأصداف ده اهي خلتها قوية جدا جدا جدا ولما حد يحاول يكسرها بتمتص الصدمة وما بتتكسرش بسهولة تبقى رفيعة جدا ولكنها آه، محدش يعرف يكسرها بسهولة شوفوا بقى ال- ال- ال- ربنا سبحانه وتعالى آه، خلق فيها سيراميك شوفوا البني ادم من قديم الزمن آه، عرف السيراميك عرف يستغله عمله آه، صممه صنعه لكن الفرق ان السيراميك اللي الانسان بيعمله آه، بالمقارنه للصدف الصدف اقوى منه من اي سيراميك في الدنيا آه، من اقوى سيراميك في الدنيا مرتين على الاقل ان لم يكن اضعاف من كده اكتر من كده طب ال- الفرق الثاني ان شوفوا الاشكال الهندسيه اللي معمول بيها السيراميك الرباني آه، شوفوا قد ايه معمول محدش يعرف يعملها من البشر ويصممها بكل تفاصيلها بهذه الطريقه ابدا طب الفرق الثالث الفرق الثالث ان السيراميك اللي بنعمله في الدنيا محتاج على الاقل 1400 درجه مئويه عشان ينصهر وعلشان يشكلوه عشان يبقى بالقوه والصلابه اللي احنا عارفينها لكن السيراميك الرباني ده بيتعمل جوه قاع البحر في الميه تحت درجات م- درجات آه، قليله وبينمو طب استفادوا ايه بقى من من صلابه السيراميك الرباني اللي على الاصداف ده هو تركيبه انهم بداوا يعملوا آه، آه، كمبيوترات والاجزاء الداخليه ل- للهاردات وللرامات بداوا يعملوها من نفس تركيبه الاصداف اللي وجدوها تحت قاع البحر علشان ما تتكسرش بسهوله يعني جسم صدفه من الخارج بدا يعلمنا ازاي نعمل كمبيوتر اللي هو احدث آه، آه، اختراعات آه، آه، العصر الحديث واكثره استخداما وشيوعا طيب تعالوا نشوف حاجة تانية خالص بقى آه، آه، ده عنكبوت العنكبوت ده عايش تحت قاع البحر بس بيتميز بحاجتين الك- العنكبوت ده آه، لقوه بيعمل تحت جسمه فقاعة غاز عشان ينزل ويطلع بسهولة بس اكتشفوا حاجة لما راقبوا العنكبوت اكتشفوا حاجة غريبة العنكبوت لما طلع من المية مفيش قطرة مية م- متعلقة بجسمه ناشف خالص يعني تحط ايدك على العنكبوت مفيش قطرة مية على جسم العنكبوت بصوا ولا حاجة بتقطر منه ولا حاجة ولا مية بتتساقط قالوا ايه الحاجات الغريبة دي تعالوا نشوف العنكبوت ده بيعمل ايه وانا عايزكم تشوفوا دقة حتى رجل العنكبوت عاملة ازاي لقوا ان على جسم العنكبوت ده هو الياف آه، آه، آه، ال- الياف آه، آه، غير مصة للمياه شوفوا النتوءات اللي على رجل ال- ال- ال- العنكبوت زي ما قلت لحضراتكم من شويه يعني اشكال هندسيه غريبه جدا طب الالياف دي استفادوا منها بايه خدوها حللوها عملوا زيها عملوا قماش جابوا القماش ده اهو قماش حطوه في ال- في الميه اربعه ايام وضعوه اربعه ايام داخل الميه طلعوه بعد ال- الايام الاربعه ال- ال- مفيش قطره ميه على القماش استفادوا ان الواحد يلبس قماش ينزل يعوم بيه ما يتبلش خالص قماش في مخلوق تاني مخلوق عجيب ايضا اسمه آه، آه، اسمه سمكة الرمال ل- زي السحلية بالظبط هو نوع من السحالي فعلا ولكن مسمينها سمكة الرمال سمكة الرمال دي حكايتها ايه حكايتها انها آه، اول ما تشعر بخطر بتروح حاطه جسمها داخل الرمال و آه، وبتجري داخل آه، آه، آه، جبال الرمل كانها بتسبح داخل آه، بركه ميه شوفوا ال- آه، شوفوا السحليه بتدخل مره واحده كده اهو آه، آه، لما تشعر بخطر بس آه، عايزين يعرفوا هي ايه ال- الانسيابيه والنعومه الشديده داخل آه، آه، الرمال آه، ل- لجسم هذه السحليه وازاي بقت كده آه، شوفوا ال ال آه، ان شاء الله باذن الله ن- يعني آه، ه- نجيب لكم الفقره بتاعت السحليه دي المره القادمه عشان وقتنا كان آه، قرب على النهايه لكن آه، ه- لما هيدرسوها هيكتشفوا ان جسمها عليه حاجات آه، غريبه لقوا ان جسمها انعم في دخول الرمال من الزجاج ومن ال- الحديد الاملس المطلي اللي هو لا يجد مقاومه اساسا من الرمال آه، تعوقه عن السير داخل الرمال آه، ولقوا فيها حاجات تانية لما كبروها 25 ألف مرة كبروا خلايا جلدها من الخارج 25 ألف مرة آه، لقوه آه، مضاد لل- للكهرباء علشان حبيبات الرمل ما آه، تصطدمش بيها ودي برضو انا هوريها لحضراتكم المره اللي جايه ان شاء الله تعالى بس زي ما بقول لكم شوفوا بقى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ورزق وأبدع سبحانه وتعالى وجمل آه، يعني فعلا تقول هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل إبداع بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى آه، تتعلم الواحد آه، يتفقه ويشوف مش بس يتفقه في دينه ويعرف أحكام شرعية ويتعلم أخلاق و... لا وكمان يتعلم إزاي يستفيد من مخلوقات الله عز وجل آه، النبي عليه السلام مثلا بيرشدنا ان في مخلوقات آه، آه، المؤمن لازم آه، ينظر اليها زي ايه قال النبي عليه الصلاه والسلام لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا في آه، آه، ايضا النبي عليه الصلاه والسلام آه، النبي عليه السلام قال المؤمن يشبه شجرة من شجر الدنيا المؤمن عامل زي شجرة من شجر الدنيا وكان في القوم الجالسين آه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبوه رضي الله عنه أيضا كان جالس في نفس الجلسة فالجلسة اللي فكان ابن عمر آه، سكت مرضيش قال فوقع في نفسي أنها النخلة قال فوقع في نفسي أنها النخلة ف آه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فأنت لما تشوف طب المؤمن زي النخلة ليه أصل المؤمن قوي تربيته بطيئة لأن النخل لا يطرح إلا بعد عدة سنوات من الزراعة آه، كله فوائد والنخلة لو قطعت رأسها ماتت في شجر لما تقطع رأسه يعيش ويثمر من جديد لكن النخلة زي الإنسان إذا قطعت رأسها أعلى حتة في النخلة النخلة كلها تموت ففعلا سبحان الله العظيم آه، قال الله تعالى آه، إلا أمم أمثالكم كل المخلوقات زينا في مخلوقات كريمة زي ما في ناس كريمة في مخلوقات تانية كريمة زي ما في م- ناس آه، هادية في مخلوقات هادية زي ما في ناس عنيفة في مخلوقات أيضا عنيفة لا أفوت هذا المقام الحقيقة وأذكر يا جماعة علينا بحسن الخلق حسن الخلق آه، لين الكلام وإفشاء السلام النبي عليه السلام أول ما دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام عايزين عايزين حسن الخلق أنا من أعجب ما سمعت إن في واحد بيقول النبي كان بيشتم أو في في القرآن شتيمة يا أخي حرام عليك اتق الله ولا تفعل هذا ولا تقول هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما بعثت شتاما ولا لعانا عايز تبرر اخطائك انت اساسا مخطئ وانت اساسا بتتجرأ على الناس واعراضهم ما تتجرأش على الله ورسوله لانك انت كده انت كده بتهلك نفسك ولا تنجيها انت كده بتتنقص من حق وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا يا جماعه محتاجين حسن الخلق ليس شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه وقال النبي عليه السلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال صلى الله عليه وآله وسلم آه، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الص- درجة, درجة الصائم القائم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأحبكم في الله لا تنسوا غدا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله فقد قال الله عز وجل وأمر لنا وأمرنا بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جربوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالذات بكرة آه، يوم الجمعة تخصيصا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، آه، خير أيامكم فأكثروا علي من الصلاة من خير أيامكم فأكثروا علي من الصلاة فيه آه، هتلاقوا خير عظيم بإذن الله تعالى أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل سويا آيات الله وخلق في خلقه ومعجزاته في ملكه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله هذا خلق الله تأمل في الكون